السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد مرة تانية يا إخواني في الله ويا أخواتي في الله كل عام وانتم بخير هنبدأ الليلة بإذن الله فعليا دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم الليلة عن أول درس فعلي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم عن إعداد الله لرسول الله إعداد الله للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا جماعة مفيش مدرسة على وجه الأرض ممكن تخرج نبي مفيش معهد على وجه الأرض ممكن يصنع نبي مفيش جامعة على وجه الأرض ممكن تعمل نبي مفيش حد يقدر يصنع نبي إلا الله سبحانه وتعالى هنتكلم الليلة عن معجزات لطف الله في صناعة محمد ازاي الشخصية دي الانسان العظيم اللي اتكلمنا عنه الكلام اللي فات ده ازاي الشخصية دي اتصنعت ازاي النبتة دي طلعت ازاي ربنا زرعها ورعاها ونماها ورباها لغاية ما بقى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اكمل البشر ساعات يقولوا عن احد العظماء ده صناعة امريكية مثلا سيدنا محمد صناعة ربانية خالصة مين اللي صنعه مين اللي صنع اللي يوم ما مات اظلم كل شيء ويوم ما دخل المدينة انار فيها كل شيء هنتكلم الليلة عن اعداد الله لمحمد عليه الصلاة والسلام اعداد اخطر اعداد على وجه الارض احنا مش بنتكلم عن اعداد واحد هيبقى ضابط قوات خاصه ولا ولا حاكم ولا اعداد وزير ولا ولا اعداد حد من الوزراء بنتكلم عن اعداد نبي اعداد اخر رسول على وجه الارض ازاي ربنا اعد اللي هيشيل الدين في الارض ازاي ربنا اعد اللي هيربي اللي هيشيلوا الدين ليوم القيامه ازاي ربنا اعد اللي هيقف في وش ابو جهل وابو لهب ازاي ربنا اعد اللي هيحيي مره تانية توحيد ابراهيم ويقين موسى وطهاره عيسى وملك سليمان وصبر ايوب ازاي ربنا اعد اللي هيجي تاني يوصل الهدايه في البشر ويضاعف اضعاف اضعاف اضعاف اتباع الانبياء النبي له فضل على كل الانبياء كل الانبياء اضعاف اتباعهم تضاعفوا بعد النبي عليه الصلاه والسلام بفضل النبي بفضل الله سبحانه وتعالى هنتكلم ازاي ربنا اعد رسول الله اعد اللي اعد اللي هيعيد التوحيد للارض مره تانية ازاي ربنا اعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اعداد النبي بدا امتى اعداد النبي اه في ناس تقول لك اه هنبدا من اول بعثه النبي ناس تقول لا هنبدا من اول ولاده النبي لا يا جماعه اعداد النبي بدا من يوم ما ادم نزل على الارض يا جماعه من يوم ما ربنا اخذ العهد والميثاق على ادم وكل الرسل لا تؤمنن به ولا تنصرن اعداد النبي بدا من زمان البشر الوحيد اللي سيرته بتبدا من قبل ميلاده بالاف السنين النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام الصناعه الربانيه درس الليله هيبقى معانا ست محاور في اعداد رسول الله اول حاجه زي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام تاني حاجه ازاي اعد البشريه كلها من ايام ادم وشوقها لاستقباله تالت حاجه ازاي ربنا اعد الكره الارضيه وقتها كله لاستقبال النبي محمد رابع حاجه ازاي ربنا اعد جزيره العرب خامس حاجه ازاي اعد مكه البلد اللي هيطلع فيها وفي حاجه بس هنقولها بعد كذا يوم ان شاء الله ازاي اعد له المدينه المنوره من قبل ما يتولد عليه الصلاه والسلام والحاجه السادسه ازاي اعد الصحابه اللي هيشيلوا الدين معاه ابو بكر وعمر وخديجه دول كانوا بيتبانوا زي ما النبي كان بيتبنى كانوا بيتبانوا طوبه طوبه من غير ما اي حد يحس كانوا بيتبانوا عشان هيشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجه ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام خدي بالك كل حدث حصل لرسول الله من يوم ما اتولد لغايه ما بعث كله له دور في صناعه النبي النبي كان بيترتب له من فوق سبع سماوات يا جماعه اللي حصل مع رسول الله مش ممكن بشر يرتبه البشر ده ده ترتيب رب البشر لسيد البشر عليه الصلاة والسلام تبدأ قصة رسول الله قبل ما الرسول يتولد كان في اسباب كتير قوي تخليه يموت او ما يتولدش اصلا عليه الصلاة والسلام قبل ما يتولد النبي عليه الصلاة والسلام بايام ابرهة جه يغزو الكعبة وكان هيقتل كل اللي في مكة وكانت امه حامل فيه في الشهر الثامن وكان خطر رهيب ابرهة بنى كعبة وحط فيها صلبان كان نصراني ورخام وذهب ما فيش حد من العرب جه ابرهة كان هيتجنن كانت محاولة لتنصير الجزيرة العربية ياخد الجيوش بتاعته ويطلع على مكة يمشي قدام الجزيرة العربية كلها هم شايفين ابرهة وهو ماشي لغاية ما يوصل لوادي محصر وادي محصر قبل عرفات على طول قبل ما يطأ برجليه الحرم المكي كان على عرفات على مزدلفة على منى على مكة على الكعبة أهل مكة كلهم يهربوا ويهربوا للجبال ويسيبوا مكة فاضية وما عادش يبقى في أي حد بين أبرهة وبين الكعبة ربنا هيسيب دينه لما كلهم تخلوا عن بيت الله ربنا ثبته ربنا نزل عليهم طرق بابيل بقت تقطع من أجسادهم خلتهم زي ورق الشجر المتاكل المهري خلت أبرهة قطع لحم متفتتة ويتهزم أبرهة وينجو رسول الله ينجو حبيب الله عشان حبيب الله ما ي... عشان حبيب الله ما يتقتلش وعشان حبيب الله ما يطلعش عبد مقصور عليه الصلاة والسلام المرة التانية اللي كان النبي هيموت فيها لما جده ما كانش بيخلف ونظر انه لو ربنا اداله 10 اولاد هيذبح واحد منهم لربنا وكان بسبب جهل الكهان كان اللي هيتذبح عبد الله ابو النبي ولكن يفتدى ب100 ناقة عايزين نبدا يا جماعه القصه من اولها من اول ما عبد الله الشاب اللي ما جاش 20 سنه يروح يتقدم لامينه البنت اللي لسه صغيره ما جاتش 20 سنه ويتجوزوا بعض ويحبوا بعض حب رهيب كانت امينه من اكتر الشخصيات العاطفيه اللي جواها عواطف وده من اختيار ربنا ربنا يتجوزوا وتحمل امينه فورا وتحمل امينه ومش عارفه هي حملت في مين ولكن تشوف في الرؤيه ان في نور طلع منها اضاء الشام تحس هي وجوزها ان المولود اللي في بطنها ده مولود عظيم ويبدا الفرح يملى الاسره والانتظار بشوق والنبي لسه جنين في الشهر الثاني يخرج عبد الله عشان يتاجر في المدينه المنوره يصاب بمرض شديد جدا اثناء السفر ويموت في المدينه ويتدفن هناك يموت بعد شهرين من حمل امينه بالنبي كانه كان كان موجود بس في الدنيا عشان يؤدي مهمة والمهمة اتأدت وخلصت خلاص النطفة الرسول عليه الصلاة والسلام بقت في رحم آمنة خلاص يموت عبد الله بعد ما هذه المهمة القدرية يموت عبد الله وهو أصغر من 20 سنة والنبي جنين عنده شهرين ويبدأ تبدأ آمنة لما تعرف الخبر تصب حزن شديد جوزها حبيبها اللي كانت بتحبه حب رهيب وتنذر حياتها انها مش هتتجوز طول عمرها وانها تزور قبره كل سنة تطلع 500 كيلو للمدينة وير الحمل الحمل ويجي ميعاد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم 20 ابريل 570 ميلادية في يوم 12 ربيع الاول في الفيل بعد حادثة الفيل ب 52 يوم تضع السيدة آمنة كل اهل مكة كانوا مستنيين المولود اليتيم اللي ابوه مات وهو لسه جنين في بطن امه عمه واقف مستني يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام يتولد الدنيا كلها يحصل فيها ايه ايوان كسرى يتزلزل 14 شرفة من شرفات قصره يقع يتكسر كسروا نار المجوس تطفي كسرى اللي بقاله 42 سنه ملكه مستقر يحصل له كل ده هوت ام عبد الرحمن بن عوف هي اللي تولد النبي سويبه مولاه ابو لهب اول ما تشوفه تحبه كل اللي يشوفه يحبه ترضعه تاخده ترضعه هي اول واحده رضعت النبي عليه الصلاه والسلام يخرجوا العم جده عبد المطلب يقولوا له انت ربنا رزقك بولد جميل زي القمر اسمه ايه هتسميه ايه يقول لهم هسميه محمد ايه اسميه ايه محمد ايه محمد دي يعني ايه محمد ازاي تسميه اسم مش موجود في الجزيره كلها ازاي تسميه اسم ما فيش حد اتسمى بيه قبل كده ازاي تسميه بهذا الاسم الغريب ولكن امه تصر لانها شافت رؤيه اللي سمى محمد يا جماعه اسم سيدنا محمد ده معجزه هنشوف الوقت ازاي هو من اكبر معجزات الاسلام امه تشوف رؤيه انها تسميه محمد ويصر جده ان يتسمى محمد وتصمم امه انه يتربى زي افضل بيوت العرب تصمم انها تربيه احسن تربيه بعد موت ابوه زي ما كبار القوم بيودوا ولادهم يسترضعهم في البلد الفلانيه تشوف مرضعه لابنها ويوم ما تيجي المرضعات عشان ياخدوا اطفال مكه كل اطفال مكه كل اطفال مكه الشرفاء العظماء عايزين اهاليهم يوفروا لهم مرضعه مفيش واحده ترضى تاخد النبي دي يتعرض عليها تقول لا دي يتعرض عليها تقول لا دي يتعرض عليها تقول لا ليه ما كانش حد راضي ياخد محمد اليتيم ليه لانه كان يتيم مين اللي هيدينا فلوس ده هيدينا ابوه وده هيدينا ابوه الغني وده هيدينا ابوه ذو التجاره والثراء مين اللي هيدينا في اليتيم ده محدش رضى ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصعب على حليمة السعدية المرأة الفقيرة الغلبانة اللي ثديها أصلا عندها ابن قاعد يبكي على طول من الجوع وثديها جف من اللبن والبغلة بتاعتها الحمارة اللي جت عليها من شدة الفقر أبطأ حمارة وكلهم متضررين منها الفقيرة شديدة الفقر تقول لجوزها ناخده ولا لا وتقف حليمة مترددة وفي النهاية تاخده حليمة السعدية وتبدأ كرامات ومعجزات الرسول من أول أيام حياته الحمار بتاع السيدة حليمة حليمة يبقى أسرع دبة في كل المرضعات كلهم والصدر السيدة حليمة يفيض باللبن والغنم بتاعت السيدة حليمة تبقى أكتر غنم بتجيب لبن في قومها في بني سعد لدرجة إن كل اللي حواليها يستغربوا يا جماعة هو إيه اللي بيحصل ده اللي بيحصل إن كله مرضاش ياخد محمد ليه مين اللي هيدينا أبوه مش هيدينا لأنه مات ربنا قال مش أنت اللي خديه أنا اللي هديكي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداها ربنا أراد إن مفيش حد يبقى له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتبط حليمة برسول الله ارتباط رهيب عليه الصلاة والسلام وتقعد تأجل في رجوعه لأمه تقول لها أحسن الوباء بتاع مكة يصيبه بسوء ولا حاجة لحد ما مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام طفل عنده خمس سنين بيلعب مع الأطفال في بني سعد ينزل ناس ويأتي ناس يمسكوا النبي يحطوه على الارض يشقوا صدره يطلعوا قلبه قدام الاطفال الاطفال يجروا على على حليمه الحقي محمد قتل محمد قتل تترعب حليمه هو ايه ده ده جبريل يا جماعه ده اول عمليه قلب وصدر مفتوح على وجه الارض مين اللي عملها مين الجراح اللي عملها اللي عملها جبريل اعظم ملك وعملها ايه ادوات العمليه زمزم اعظم ماء فطشت من طست من ذهب اعظم معدن واطهر معدن فين في منطقه المنطقه المجاوره لمكه اعظم ارض على وجه الارض ولمين لاعظم نبي على وجه الارض رسول الله ليه عشان يتحط في قلبه اعظم منحه من الله الايمان والحكمه واتشال حظ الشيطان من قلبه حليمه تخاف وتترعب تروح لامه ترجعه وهو عنده خمس سنين وشهر يلحق محمد بن عبد الله امه قبل 11 شهر من موتها تخرج السيده حليمه في اول رحله طويله من رحلات الرسول عليه الصلاه والسلام للمدينه المنوره عشان توصل الرسول يشوف قبر ابوه وهي راجعه قبل 150 كيلو متر من مكه المكرمه في عز الصحراء تمرض مرض شديد وهي مريضه اصلا وتموت امنه بنت وهب قدام عين ابنها محمد بن عبد الله اللي عنده ست سنين وتدفن قدام عينه ويتردم عليها التراب قدام عينيه ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لا ام ولا اب ولا حتى قبر امه ولا قبر ابوه في البلد اللي هو عايش فيها يا كل طفل يتيم انت ربنا حبك عشان كده اداك نفس اللي اداه لمحمد بن عبد الله سيدنا محمد بقى اعظم البشر خليك انسان من اعظم البشر انت كمان ربنا بيحبك والا ما كانش لو كان ما بيحبكش ما كانش خلاك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعه اللي احنا بنقوله ده كله ليه كل كلمه من ده ليه ليه النبي اتولد يتيم عشان يعرف يعني ايه يتم عشان يعرف يعني ايه جوع عشان يطلع رحيم عشان يصعب عليه كل يتيم وكل فقير وكل محروم وكل غلبان عشان يطلع طوفان حنان على البشر ليه ابوه يموت عشان ما حدش يعلمه الشرك فابواه يهودانه او ينصرانه طب ابوه يموت وهو جنين في بطن امه ليه عشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يبقاش حد رباه غير ربنا ما يبقاش حد له منا عليه في تربيته غير ربنا طب ليه ليه ما يبقاش له اخوات حتى اخ يسنده في الدنيا لا الدنيا كلها كانت شرك لازم ابوه يموت وامه تموت وما يبقاش له اخوات عشان ما حدش يعلمه الشرك خالص طب ليه يا جماعه ليه امه هي امينه بنت وهب وليه تفضل ست سنين قبل ما يموت وليه تموت قدامه ويتردم عليها التراب قدام عينيه امينه الشابه الجميله البنت الصغيره اللي ما رضتش تتجوز بعد موت جوزها وخرجت الرحله دي وهي بتموت من المرض وتموت في الرحله العاطفه الرهيبه اللي كانت ماليه قلبها تجاه جوزها عشان النبي يرضع الحنان من امه عشان النبي يطلع بركان حنان على الدنيا كلها لما يرضع الحنان من امه طب ليه ربنا يختار له حليمه يا جماعه الرضاعه بتغير في صفات الانسان عشان كده الشرع اعتبرها زي النسب ليه كل مرضعه رفضته ما كانتش بترفضه ده كان ربنا هو اللي ما بيختارهاش زي موسى وحرمنا عليه المرضع ليه حليمه لان من اسمها كان عندها حلم اسم على مسمى لانها كانت انسانه رحيم رغم فقر النبي عليه الصلاه الصلاه والسلام خدته عشان يرضع الرحمه من وهو صغير عشان يبقى رحمه للعالمين من وهو صغير طب ليه في بني سعد يا جماعه كل حاجه بتترتب النبي في بطن امه والدنيا بتترتب عشانه والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب واللي هيرضع فيه واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر ليه بني سعد لانهم من افصح العرب عشان النبي من وهو صغير يتعلم الفصاحه ويطلع بعد كده يقول اوتيت جوامع الكلم طب ليه يتشق صدر صدره وهو صغير قلب محمد ازاي ربنا صنع قلبه من وهو طفل صغير ازاي من وهو عنده لسه سنوات ربنا بدا يص- ربنا بيصنعه لازم تبداي مع طفلك من وهو صغير لازم تبداي مع اولادك من سن ثلاث سنين اربع سنين ابداي بقى طب ليه قلبه بيتصنع الصناعه دي القلب ده هو اللي نوره هينور الدنيا بكره القلب ده هو يعلم العالم كله حبه بكره القلب ده هو اللي هيبكي ويعلم العالم كله البكاء من خشيه الله بكره ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يتشق صدره يفضل الشق ده معلم في جسمه علامه من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام ليه النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ليه الوقت ليه وهو عنده خمس سنين وشهر عشان يرجع لامه حليمه تخاف وترجعه عشان يلحق يعيش في حضن امه قبل ما تموت طب ليه امه ما خافتش لما حليمه قالت لها كده عشان كل ما تفتكر الرؤيه اللي شافتها وهي حامل فيه النور اللي خرج نور الدنيا تعرف ان ابنها ده هيبقى انسان عظيم ما هياش خايفه حليمه امه تموت وهو عنده ست سنين يتنقل لجده عبد المطلب جده عبد المطلب سنتين ويموت ليه ليه كل واحد الرسول حبه مات عشان ربنا ما يخليش في قلبه حد غير ربنا عشان ربنا يخلي قلبه طاهر من حب اي مخلوق طب ليه يا جماعه الرسول طلع امي ما كانش له ام او اب يعلموه ليه طلع امي لو انت عندك ورقه فيها شخبطه وورقه بيضه نظيفه طاهره تكتب في انهي ربنا اختار النبي الورقه البيضه النظيفه الطاهره اللي ما تلوثش باي حاجه من كلام البشر النبي الطاهر اميه النبي دي شرف شرف للامه كلها بعد كده ياخده عمه وهو عنده 8 سنين يربيه عمه ويربيه مع اولاده عمه كان فقير يربيه مع اولاده ده خامس بيت يتنقل ليه رسول الله ما دقش الاستقرار وهو طفل من بيت امه بيت ابوه لبيت حليمه لبيت امه لبيت جده لبيت عمه لبيت خديجه بعد كده ليه عشان ربنا يربيه ان مهما كانت الظروف اللي حواليك يا محمد ما تقفش مهما كانت ظروفك صعبه اشتغل مهما كانت الازمات من حواليك ما تبطلش يا شباب يا شباب اتعلموا من رسول الله الكفاح اتعلموا من رسول الله مهما كانت الظروف صعبه احفروا وقوموا انا مش بقول لكم اخرجوا للدنيا اللي هيقعد على الكرسي ده اخر واحد ممكن يقول لك روح الدنيا بس يقول لك خليك راجل الصحابه كانوا بيتاجروا وكانوا عظماء الامه كلها خليكوا راجل طالب في الجامعه ولسه ابوك بيديك المصروف ليه هتقول لي بذاكر بتذاكر احنا هنضحك على بعض اخرج يا ابني اخرج يا حبيبي في الغرب ولاد زعماء امريكا بيخرجوا يشتغلوا في الصيف ليه يا جماعه ليه ما نبقاش رجاله وامه من الرجاله ده احنا نبينا راجل ده احنا نبينا راجل وكافح واستحمل كل الظروف الصعبه عليه الصلاه والسلام بعد كده يبدا النبي عليه الصلاه والسلام يشتغل وهو طفل اه ليه ده يتيم ابن يتيم ده يتيم ابوه مات وامه ماتت الكل مستعد يصرف عليه لا النبي من وهو طفل كان عنده احساس بالمسؤوليه يخرج اول شغلانه يشتغلها انه يرعى الغنم يرعى الغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى غنم وهو طفل صغير ايوه ليه يرعى الغنم ده اعداد عشان هيبقى مربي الامه كلها بعد كده ليه يا جماعه اشمعنى رعى الغنم حد يفكر معايا اول حاجه الغنم دي اصلا الغنم دي اللي يراقب اكلها عشر دقايق ي- يتشل الغنم بطيئه في اكلها بطيئه في مشيها من اغبى المخلوقات الغنم دي مخلوق فظيع يعني استحماله صعب عشان بعد كده لما يجي اعرابي يشده من رقبته يعوره ويجرحه عليه الصلاه والسلام ويقول له اعطني من مالك من مال الله يا محمد فانه ليس مالك ولا مال ابيك يتبسم النبي لانه اتعلم الحلم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي غنم الغنم دي يا جماعه شارده كل حته واحده منها عايزه تروح في اتجاه وهو راعي الغنم عايز يوحدها عشان يتعلم بعد كده ازاي يوحد الامه ازاي يوحد العرب اللي قتلوا بعض وكلهم حروب داخليه ومتنافرين لو غنمه ضاعت من راعي غنم تبقى مصيبه بيحافظ على غنمه غنمه ليه عشان بعد كده يطلع النبي في وسط 30 الف واحد في تبوك يسال عن كعب بن مالك وسط 30 الف واحد يقول كن ابا ذر وسط 30 الف واحد يقول كن ابا خيثمه عشان يطلع يربي راجل راجل يعرف قيمه راجل وتربيه الغنم كانت اعداد للنبي عليه الصلاه والسلام كمربي دايما البيئه بتاعه رعايه الغنم بتبقى بيئه سما مفتوحه وخضره وشجر عشان يتعلم التدبر عشان بعد كده يتقال عليه وكان كثيرا ما ينظر للسماء وراعي الغنم لو الاكل خلص في مكان ممكن يسافر من بلد لبلد عشان يجيب مرعى مرعى للغنم بتاعته عشان بعد كده محمد بن عبد الله يطلع يسافر في الارض كلها عشان نشر دعوه ربنا يطرد من مكه يروح الطائف ويلف على القبائل التربيه تربيه اعظم مربي للبشريه من خلال هذا شوفوا ربنا بيصنعه ازاي شوفوا ربنا بيربيه ازاي وهو بيرعى الغنم يوم من الايام يسمع عن حفلة غنائية في مكة حفلة فرح غناء يسيب الغنم مع واحد وينزل عشان يروح الحفلة ويحصل شيء عجيب جدا يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم ينام ما يصحاش غير تاني يوم والشمس بتضربه فالنبي يستغرب تيجي حفلة تانية يقول ين انزل اشوف الناس بتعمل ايه ينزل يحصل نفس الموضوع تاني وينام يعرف ان في حاجة بتصرفه عن هذا اللهو المعازف حرمة المعازف اللي انتشرت في الامة الاغاني المحرمة اللي انتشرت في الامة ليه ربنا حماه منها ربنا حماه منها عشان لازم يبقى اطهر قلب قلب اللي بيسمع اغاني ما يعرفش يسمع قرآن بعد كده النبي وهو عنده 12 سنة 12 سنة اطفال اولى اعدادي 12 سنة اطفال ستة ابتدائي يخرج الشام يتاجر مع عمه راجل من وهو طفل راجل كبير عظيم من وهو طفل ليه ربنا يوجهه للتجارة ليه ليه النبي ربنا يوجهه للتجارة عارفين ليه يا جماعة عارفين ليه عشان حاجة يعرف الناس اصل اللي جوه الجامع ده اللي جوه الجامع ممكن يصلي ويصوم تخرج تعامله بره الجامع تلاقيه نصاب ممكن ولا مش ممكن ممكن لما واحد راح لعمر قال له نعرف فلان قال له هل هل عملته بالدرهم والدينار قال لا قال له فلعلك رايته في المسجد يصلي ويسجد قال له نعم قال له اذهب فانك لا تعرف الفلوس هي اللي بتبين معدن كل واحد عشان النبي يعرف معادن الناس عشان اللي قاعد يعيط عند مناو هبل ده ويطوف حواليهم ويعيط ويخرج بره يبقى نصاب النبي يعرف ان ممكن واحد يعمل كده بس هو نصاب عشان النبي عليه السلام يطلع شخصيه فاهم الواقع فاهم الدنيا فاهم الناس عشان بعد كده هيتعامل مع الناس كلها محدش هيضحك على النبي عليه الصلاه والسلام ليه ربنا خلاه يتاجر عشان يفهم الواقع في دعاه ممكن يتكلموا في الدين كلام جميل بس مش ممكن حد بيوصل للناس الا اللي عارف واقع الناس عشان النبي يبقى عارف واقع الناس يا جماعه عشان بعد كده في صلح الحديبيه لما يجي سهيل بن عمرو يفاوضه يقول للصحابه سهل امركم ولما يجي واحد تاني النبي عارف ان ده بيعظم الشعائر يقول لهم سوقوا الهدي عشان يعظم الشعائر عشان بعد كده لما يشوف صفوان بن اميه وهو بيبص للغنم اللي بين جبلين وهيموت عليها النظرة دي النبي شافها كتير قوي في عينين الناس قبل كده عرف ان دي مفتاح ده لما اداها له اسلم صفوان بن اميه بن خلف عشان النبي يدخل مدرسه الحياه لان مدرسه الحياه هتتعلموا فيها حاجات عمركم ما هتتعلموها في اي مكان تاني ولا هتلاقوها في كتب مكتوبه ليه ربنا يخلي النبي تاجر عشان الناس كلها تعرف انه صادق امين لان اصعب صفتين للي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين يا امه محمد النبي تاجر بس عمره ما خان النبي تاجر بس عمره ما كذب النبي تاجر بس عمره ما غش النبي تاجر بس عمره ما بخل النبي عليه الصلاه والسلام تاجر بس عمره ما خدع حد مش واحد يلتحي ويضحك على الناس واحد يقول هاتولي فلوسك شغلها ويسرقهم واللي عدنا بنشوفه في امه محمد فين احنا من نبينا عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يسيبه يتاجر ليه عشان يعرف الناس ويعرف الحياه ويعرف الواقع كويس جدا وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى معروف بالامانه وبالصدق وبالاخلاق ولان يا جماعه اللي جرب التجاره اما بتلاقي الوفات بوسط ايديك حاجه من اتنين الفلوس يا بتبوظ قلبك يا بتخلي قلبك اطهر قلب عشان بعد كده لما فلوس الدنيا كلها تجيله من الفتوحات يطلعها كلها في الدعوه وينام بدون عشاء من الجوع عليه الصلاه والسلام والسلام عليه الصلاة والسلام صناعة ربنا للنبي ليه ربنا خلاه يسافر في الأرض السفر من اسمه أسفرت الشمس يعني نورت الدنيا السفر بينور للإنسان حكم وفوايد وبيخلي الإنسان يعرف الدنيا وطبيعة الدنيا وطباع الناس عشان النبي يبقى فكره عالمي عشان النبي يبقى بصيرته بصيرة عالمية عشان النبي بيعد انه يهدي العالم كله يبقى النبي شاف امم تانية غير امة العرب شاف ناس تانية غير المتحدثين بالعربية بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 17 سنة يحصل يحصل حدث جلل تقوم حرب بين مكة وهوازن مكة عمرهم ما كانوا أهل حرب أصلا ولا عمرهم انتصروا في حرب وعمر ما مكة كان لها هبة من غير الكعبة وإذا كان مصر هبة النيل بإذن الله فالسعودية كلها هبة الكعبة اللي خلت جزيرة العرب كلها أعظم منطقة على وجه الأرض كلها النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة حرب ما بين مكة وما بين هوازن ليه؟ واحد قتل واحد في رجب تخيلوا يا جماعة تخيلوا العرب كانوا إيه وكان طباعهم إيه وكان أخلاقهم إيه والنبي عليه الصلاة والسلام بكل ايجابيه يشارك في الحرب يشارك في الحرب طب افرض الحرب دي كان فيها ظلم النبي يشارك فيها ازاي عارفين النبي كان بيعمل ايه كنت انبل على اعمامي يعني ايه ما كانش ماسك سيف ولا كان بيقتل ولا كان بيضرب ده كان بيسد السهام والرماح عن اعمامه يعني بيدافع عن اعمامه بس عليه الصلاه والسلام وان كان في سند اصلا اشتراك النبي في حرب الفجار مقال النبي عليه الصلاه والسلام يشترك في طب ليه النبي يشوف حرب كان لازم النبي يشوف حرب ليه لانه هيطلع مجاهد يجاهد الدنيا كلها فلازم يبقى عارف الحرب وعارف طبيعه الحرب عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه النبي بكل الحروب اللي دخلها مات فيها من المشركين 203 واحد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن رجل حرب ولكن كان رجل سلام الحرب دي علمته انه يكره الحرب وانه حتى لما يدخل في الحرب يحافظ على ارواح كل انسان عليه الصلاه والسلام حروب النبي كلها اللي مات فيها 203 203 ما عدا بني قريظه 203 يا امه محمد شوفوا كم مليون ماتوا في الحرب العالميه عليه الصلاه والسلام بعد كده عند 20 سنه يشترك النبي لاول مره في دور سياسي في دور قومي يشترك في حلف الفضول اللي ما كانش بيدخل فيه غير اعظم العرب ولكن يدخلوه في نتيجه شده حكمه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه شخصيه النبي كانت شخصيه رهيبه رهيبه النبي كان عنده ايجابيه ما حصلتش ايجابيه مع مشاكله يخرج يشتغل رغم انه ممكن ينام وخلاص ايجابيه مع مشاكل الفقراء انك لا تطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ايجابي ما يشوفش واحد عنده مشكله ويسكت ايجابيه مع مشاكل عيلته لما عمه ابو طالب لقى عنده تسع اولاد وفقير خد منه علي بن ابي طالب يربيه رغم النبي كان عنده سبعة سبعة من خديجه يبقوا مع علي ثمانية وعمه معاه ثمانية يشيل الهم مع عمه صلى الله على النبي محمد ايجابي مع مشاكل قومه لما دخل حرب الفجار يدافع عن اعمامه ايجابي مع مشاكل المظلومين لما دخل حلف الفضول يدافع عن المظلومين ايجابي مع مشاكل امته لما كانت هتقوم حرب بسبب مين اللي يحط الحجر الاسود في الكعب لما كانوا بيعيدوا بنائها والنبي هو اللي يقترح عليهم يشيلوا الثوب ويحطوا فيه الحجر وكل واحد يمسك طرف الثوب النبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر شخصيه ايجابيه في الدنيا بعد كده والنبي عليه الصلاه والسلام ينبخ في التجارة التجارة وطلع السيدة خديجة رضي الله عنها تسمع عن محمد النبي في التجارة وتبعت له انه يمسك تجارتها ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام تجارة السيدة خديجة يمسكها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وده نبوغ مبكر جدا في التجارة والسيدة خديجة تنبهر باللي بتسمعه عن الرسول واخلاق الرسول وهي اللي تطلب منه الزواج ويتزوج خديجة ليه ربنا يجوزه خديجة خديجة اللي اتجوزت قبل كده ومات جوازها خديجة اللي عندها 40 سنة خديجة اللي خلفت ولاد اولادها ماتوا خديجه الغنيه خديجه التاجره الرسول كان محتاج الشخصيه دي الوقت ده قوي خديجه كانت مرحله انتقاليه في حياه الرسول ده هتبقى وزيره للرسول هيدخل عليها يقول لها انا جالي واحد بيقول لي ان انا نبي على غار حراء مش هتفزع وه... وهتحتضن رضي الله عنها لو كانت دي صغيره كانت اترعبت جنب النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام هيدخل بعد كده خديجه مال خديجه وتجاره خديجه خلوا النبي يبدا يتفرغ للعباده ويبدا يتفرغ لعلاقته بالله سبحانه وتعالى يا جماعه ليه خديجه في مكه وعائشه في المدينه ليه ربنا اختار له خديجه في مكه وعائشه في المدينه ده اختيار اختيار خديجه الست الكبيره العاقله عائشه الصغيره اللي اللي بتغير عليه يا جماعه مكه النبي كان محتاج واحده يدخل يقول لها انا شفت ايه تقول له والله لا يخزيك الله ابدا كان محتاج واحده لما تسمع ورقه بن نوفل بيقول له سيخرجك قومه ما تترعبش وتخاف كان محتاج واحده تستحمل معاه ورق الشجر ودي خديجه مدينه كان النبي يسافر 1500 كيلومتر في تبوك من غزوه لغزوه المعركه كان محتاج حد يرتب عنه بقى النبي بيشوف ربنا اختار له ايه سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى ليه ليه فقير ليه النبي كان فقير لان ربنا اراد انه ما يدوقش الطرف بتاع الدنيا بس النبي كان شرفه اعظم نسب في العرب كلهم ده ربنا ذكر نسب القران في النبي في القران مرتين مره لقد جاءكم رسول من انفسكم في قراءه من انفسكم يعني من اعظم نسب فيكم وفي قول الله وتقلبك في الساجدين على بعض الاقوال يعني تقلب نطفه النبي في اصلاب الانبياء على مدى التاريخ على احد الاقوال قال النبي عليه الصلاه والسلام من جدود عبد المطلب اللي حفر زمزم من جدوده قصي اللي اللي عمل مكه بلد ونظمها ورتبها واقام فيها المعاملات الماديه من جدوده النبي عليه الصلاة والسلام جدوده هاشم هاشم أول واحد هشم السريد للحجاج هاشم اللي حول مكة من بلد محلية لبلد تجارتها عالمية هو أول واحد عمل تجارة رحلة الصيف والشتاء النبي من جدوده يا جماعة أعظم جدود وأعظم نسب عليه الصلاة والسلام النبي يرزق من السيدة خديجة سبع أولاد وهو عنده 35 سنة يحصل حدث يبهر أهل مكة كلهم ويبهر كل العرب لما يجي حادثة الحجر الأسود ويبدأ الدنيا كلها تشتعل ويبدأ الحرب هتقوم مين اللي هيحط الحجر الأسود في الكعبة ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ويقول لهم هاتوا ثوب اللي هو ثوبي ثوب النبي وحطوا الحجر الأسود فيه وكل واحد يشيل من طرف وحطوه مع بعض لغاية مكان الكعبة والنبي اللي يشيله بإيده ويحطه عليه الصلاة والسلام بعد كده يبدأ النبي يعتزل الدنيا ويبدأ النبي يسيب التجارة ويسيب الحرب ويسيب حلف الفضول ويسيب الدنيا ويسيب بيته ويسيب أهله ويسيب السفر ويسيب كل حاجة ويبدأ يروح في غار مهجور عند جبل مهجور اسمه الوقت جبل النور لأن النور محمد عليه الصلاة والسلام سكن عليه يروح الجبل ده ويطلع الجبل ويبدأ يسيب الدنيا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا أعد محمد عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا أعد الدنيا كلها لاستقبال محمد ازاي ربنا اعد الصحابة لاستقبال رسول الله ازاي ربنا ربى الصحابة وبناهم ازاي ربنا اعد العالم كله لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ربنا اعد الجزيرة العربية وازاي اعد مكة ازاي يا جماعة ازاي كل ده حصل ازاي حاجة زي حادثة الفيل زي عام الفيل الح... اللي حصل للفيل لابراهة ده كان رسالة ليه ربنا ساب ابراهة يعدوا قدام العرب كلهم حادثة الفيل كانت كانت رسالة للعرب كلهم ان ربنا مش هيسيب مكة يعني ايه يعني لما رب مش ممكن ربنا يسيب حد يظلم فيها يعني ايه يعني لما يطلع واحد بعد كده يقول انا نبي بدام ربنا سابه وحفظه يبقى ده من عند الله كانت رسالة لمشركي قريش الاوثان ما عملتلكوش حاجة قدام ابرهة خدوا بالكم ربنا هو اللي بيحمي كانت رسالة للفرس والروم مكة والعرب عمرهم ما هيتنصروا ولا هيدخلوا في اديانكم ابدا كانت رسالة ليه ربنا حفظ الكعبة رغم ان كان فيها الاوثان لان بكرة هيطلع نبي من عند الله هيحطم الاوثان وهيحرر القلوب وهيحطم الاوثان اللي جوه القلوب محمد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام للأسف يا إخواني وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة للأسف يا جماعة وصلنا تقريبا لآخر حلقة الليلة وأنا لسه ما كلمتكوش عن الخمسة الباقيين يبقوا إن شاء الله في الغالب بقى هيبقوا موضوع بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كان كان نفسي أكلمكم النهاردة عن بشارات الإنجيل بسيدنا محمد بشارات التوراة بسيدنا محمد إزاي إن كلمة مكة في الكتاب المقدس إزاي إن كلمة محمد بالحروف بتاعتها موجودة في كل الكتب السماوية كنت عايز أكلمكم عن البشرى بسيدنا محمد في كتب الزرادشتيين في كتب البراهمة من الهنود في كل الكتب في الأصفار في مزامير داوود ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش نبي بشر بيه في كل الكتب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي رغم كل التحريف اللي حرفوا الكتب ده فيه الا ان اسم الرسول فضل في كل الكتب موجود بكلمة احمد ومحمد عليه الصلاة والسلام هكلمكم بكرة ان شاء الله هكلمكم بكرة عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال حبيب الله عن اعداد الدنيا كلها لاستقبال خاتم النبيين وافضل رسل الله وافضل خلق الله عليه الصلاة والسلام شفتوا ربنا رتب للرسول ازاي مش عايز ربنا يرتب لك في حياتك اوعى تخسر ترتيب ربنا لحياتك اه لو ربنا رتب لك شوفوا ربنا لما رتب لمحمد رتب له حفظه ازاي نصره ازاي رفعه ازاي علمه ازاي فهمه ازاي رباه ازاي صنعه ازاي عايزه ربنا يرفعك ويصطفيك ويصنعك ويختارك ويعينك ويوجهك لازم ربنا سبحانه وتعالى يرتب لك يرتب لك ليه الا لو بقيت اطهر قلب يرتب لك ليه الا لو عشت عشان دينه شفت ربنا بيرتب لدينه ازاي شفت ربنا بيرتب للاسلام ازاي 11 سبتمبر ضرب براجل تجاره مين اللي يصدق انها كانت سر انتشار الاسلام في امريكا مين اللي يا جماعه الدين ده ربنا بيزرع له بايديه الدين ده ربنا بيرتب له من فوق سبع سماوات اللي شفناه النهارده كله من ترتيب ربنا للاسلام في الارض شوفوا ربنا بيرتب لدينه ازاي اه لو ربنا يرتب لنا لو عشنا عشان الاسلام ربنا هيرتب لنا زي ما بيرتب للاسلام شفتوا ترتيب ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام عمل له كل ده عشان يطلع خير خلق الله عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن كان الوضع هيستمر في العالم لازم كان في حاجة كبيرة هتحصل لازم كان في حاجة خطيرة هتحصل هنتكلم بكرة عن تكملة بدء عن تكملة صناعة محمد عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا صنعه اعظم صناعة واعظم تربية الى ان ياتي الغد ان شاء الله يا جماعه وصيتي ليكم وصيتي ليكم يا جماعه جلسه الضحى في رمضان يا جماعه التسبيحه ب1000 تسبيحه في رمضان على كلام بعض السلف لو جلسه الضحى ب1000 جلسه ضحى يعني بجلسه ضحى 3 سنين يا جماعه كان احد الصحابه لما يلاقي الشمس طالعه بعد جلسه الضحى يفرح ويقول طلعت فلم تجدنا غافلين يا جماعه شمس رمضان هتشهد لنا ولا هتشهد علينا هتطلع لنا غافلين ولا تلاقينا مستيقظين شمس رمضان هتشهد لك ولا لا شمس رمضان في جلسات الضحى هتشهد ولا لا جلسة الضحى ب 30 30 يوم ب 30 حجة 30 حجة وعمرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة الضحى من الفجر لغاية ما تطلع الشمس بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقومي تصلي ركعتين تبقي خدتي ثواب 30 غزوة المرة بغزوة المرة بغزوة يا جماعة لما صحابة راحوا سرية رجعوا بغنائم كتير ورجعوا بسرعة الصحابة انبهروا الرسول قال من قعد وصلى الفجر في جماعة جماعه وانت في بيتك بقى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين اللي يعمل كده فقد اعظم الغنيمه واسرع الكره يعني كانه عمل غزوه ورجع بسرعه وجيب غنايم عظيمه غنائم جلسه الضحى في رمضان مين اللي هياخدها ومين اللي هيضيعها عايز يا جماعه نهتم بجلسه الضحى خدي جلسه الضحى صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خد جلسه الضحى ذكر وصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دي وصيتي ليكم باذن الله سبحانه وتعالى اترككم على هذا يا اخواني وانا والله في الحقيقه يعني يعني الواحد مش عارف يعمل ايه نفسي ان انا اقف قدام كلمه والله كل كلمه والله يا جماعه نفسي ان كل كلمه اقف قدامها وافصص فيها نفسي اتكلم على راحتي وانا بتكلم عن رسول الله نفسي اتكلم على راحتي يا جماعه انا نفسي الواحد بيبقى عايز يبكي في الكلام ولكن عايز اقول كلام كتير اعمل ايه وقت البرنامج قليل والواحد عايز يقول كلام كتير عن اعظم شخصيه في الوجود شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد في ازمه والله يا اخواني الواحد بيدعي ربنا يعمل ايه يعني يسرع الكلام ويكتر المعلومات ولا يبطئ الكلام ويقلل المعلومات اعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى منه السداد ومنه العون ومنه التوفيق اهم حاجة اهم حاجة ان احنا ما نبطلش صلاة على رسول الله اهم حاجة ان قلوبنا تتملى حب رسول الله اهم حاجة ان احنا نعرف مين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بكرة ان شاء الله مع الجزء الثاني من صناعة رسول الله نتكلم عن بشارات برسول الله في كل الكتب السماوية نتكلم عن اعظم خلق الله ازاي لا مدرسة بتطلع نبي ولا معهد بيطلع نبي ولا جامعة بيطلع طلع نبي ربنا بس هو اللي صنع محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ عنا محمد السلام اللهم بلغه منا السلام يا رب اللهم بلغ رسولك منا السلام يا رب اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم ارزقنا حب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة الإسلام في الأرض اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين اللهم انصر بنا الإسلام اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه